بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم النهاردة عن التوبة سر الحب بمعنى إيه هو الحب والتوبة دول ما يبعدوش عن بعض أبدا في الحياة الروحية يعني هقول اللي عاوز أوصله من الأول وبعدين هاخده حتة حتة وأعيده في الآخر اللي بيحب ربنا بيعيش تايب على طول واللي بيتوب بيحب ربنا أكتر ده ملخص اللي عاوز أقوله في النص ساعة دي اللي بيتوب بيحب ربنا أكتر واللي بيحب ربنا بيتوب أكتر فالاتنين دول بيمشوا مع بعض من غير ما تحسبها وده اللي هنناقشه أول نقطة أحب أقولها لكم الحب الإلهي سر التوبة يعني إيه مش حبك أنت بقى لربنا هو اللي بيخليك تتوب حب ربنا لينا هو اللي بيخلينا نتوب اكتشافك قد ايه ربنا بيحبك هو ده اللي بيحرك قلبك للتوبة برضو احيانا البعض هو بيسمع كلمة توبة يجي في باله فكرة يعني كان ماشي غلط خالص وبعدين هيغير اتجاهه صح خالص لا ده التوبة مطلوبة طول العمر حتى وانت دلوقتي وبتخدم وحلو وفي مبادئ واخلاق عالية محتاج تتوب برضو التوبة معناها تغيير مستمر عشان تبقى شبه المسيح توبة حسب فكر الإنجيل تغيير مستمر إلى قياس قامة ملء المسيح ودي عشان كده ملهاش حدود عشان كده إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون مش مفروضة بقى على فئة بعيدة قوي مطلوب منها التوبة لا التوبة دي رحلة المسيح طول العمر واحد زي زك إيه اللي خلى زك يتوب زك إنسان بيحب الفلوس ومشغول بيها جدا وعايش ليها وعبد ليها والناس غالبا بتكرهه بسبب كده ورئيس عشارين مش عشار عادي يعني ومش ناوي يتوب مش في باله يتوب هو كل اللي كان عنده يجوز حب استطلاع يجوز قلق داخلي في موكب ماشي مشهور بقى المسيح بقى مشهور قوي ساعتها ده في آخر شهر في حياة ربنا يسوع زكا ده فالمسيح لو المجد بقى شخصية مشهورة جدا حواليه ألفات مؤلفة ومعروف أنه بسيط جدا وانه فقير منين زكى الغني محدش بيحبه والمسيح الفقير ده يسوع الناصري في لغتهم يعني ما اعرفش المسيح محبوب لهذه الدرجة غالبا ده اللي حركه يروح بس يتفرج عليه لكن لا أظن أن زكا كان جواه توبة أو ناوي لكن ربنا يسوع اللي ناوي له بقى ناوي يجيبه ناوي يصيده ناوي يخليه يتوب فغرقه حب بقت الدنيا كلها حواليه وفجأة يقف تحت الجميزة دي ويبص له كأنه مش شايف في الدنيا غيره والبص احنا قلنا لغة حب بعدين يناديه باسمه تخيل بقى واحد بينادي عليك باسمك وده أشهر واحد في الدنيا يسوع الناصري وسط عشرات الألاف ايه ده ايه الكرامة دي كلها وبعدين يقول له انزل بسرعة انا مشتاق لك انزل بسرعة زي اللي هياخده في حضنك أسرع وانزل تعال بسرعة بسرعة كأنها غيبة طويلة وكأنه شوق وينبغي اليوم أن أمكث في بيتك الله طب والناس دي كلها تروح فين ده ما كانش خالص في الخطة حكاية يدخل بيت زكا دي ده هو يقال كان نازل على أورشليم خلاص بيحضروا الموكب الشعنين ساعتها مش مهم مش مهم أي حاجة أنا داخل بيتك ونقعد نحكي ونتكلم زكا ذهل من كمية الحب اللي المسيح بيديها له بدون مقدمات بدون أسباب بدون استحقاق هو إنسان وحش هو عارف إنه وحش وكل الدنيا بتكرهه بس المسيح ده بيحبه قوي وعارفه بالاسم وبيبص له في عينيه وداخل بيته ويستحمل كلام السم عشانه كل الناس هتقول دخل ليبيت عند رجل خاطئ دي دي شتيمة دي دي إهانة للمسيح على فكرة راجل خاطي على فكرة ساعتها غير خاطي دلوقتي خاطي دلوقتي شياكة يعني تقول أنا خاطي دي اعتبروك متواضع يعني إنما خاطي زمان كانت كلمة وحشة كلمة وحشة إنها خاطئة لما سمعان الفريسي قال كده دي شتيمة دي كلمة وحشة فلما كانوا يهينوا المسيح يقولوا محب الخطاة بيشتموه يعني فلما دخل عند زكا ده راجل شرير فكونه قابل يدخل بيته دي إهانة للمسيح مش مهم طب كل ده كل ده حب مرة واحدة في ليلة واحدة في يوم واحد المسيح ما قالوش ولا كلمة توب ولا ليه بتحب الفلوس ولا كفاية كده زك ولا مش تبتدي بقى ولا كلمة هو غرقه حب وقف زكى بدون مقدمات وبدون طلبات قال له بص بقى يا رب ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت لأحد أرد أربعة أضعاف إيه اللي خلاك تعمل كده إيه اللي دفعك لتوبة قوية جدا دي من أقوى أشكال التوبة في التاريخ ده احنا دايما نقعد نقول ايه طب معلش ايه توب خد خطوة خد خطوة ده مية خطوة ده ألف خطوة واحد بيموت في الفلوس النهاردة بيفرتكها في لحظة يحطها كلها تحت رجليه بعد ما كانت فوق راسه ايه الجبروت ده توبة حديد توبة قوية جدا صادقة جدا ليه عشان استقبل حب ربنا رصد حب ربنا فهم يعني ايه ربنا بيحبه قوي عارف قيمته عند ربنا الحتة دي خلته مش عاوز حاجة خالص في الدنيا الفلوس اللي كانت راس ماله واللي كانت متكئه واللي كانت اعتماد اعتماده واللي كانت فخره رخصت جدا ولا ليها قيمة ده ربنا كله في بيتي ده المسيح المشهور عندي وبيحبني وعارفني باسمه خلاص وصار ذاك أسقفا وقديسا طبعا بعد كذا سنة ده معناته ايه انت بتتوب على قد ما بترصد حب ربنا كل ما تحس ان ربنا بيحبك قوي كل ما يجي لك خجل التوبة كل ما تتكسف من نفسك اكتر كل ما تبقى عاوز تتغير اكتر عشان تعجبه لانه بيحبك قوي فعمرك ما بتبقى راضي على نفسك عاوز تتجمل في عينيه اكتر واكتر واكتر, وأكتر. من هنا تيجي التوبه يبقى لما نبقى سوري باردين أو فاترين في توبتنا معناها إن إحنا مش بنستقبل حب ربنا مش شبعانين مش حاسين مش دريانين مفيش يزكى مفيش أسرع وأنزل مفيش ينبغي أن أمكث في بيتك مفيش الحاجات دي فأنا مش حاسس آه ربنا بيحبني وخلاص نفر ضمن الملايين لا يبقى أول حاجة مهم الواحد يفهمها بقدر ما تشعر بحب ربنا بقدر ما هتطلع منك توبة تلقائية ساعتها مش مش هتسأل تعمل ايه صدقني هتبقى بتعمل المطلوب اكتر من غير ما حد يقول لك اعمل حاجة ذاك ما حدش ارشده في اللحظة دي مفروض يتوب ازاي هو كان بينتقم من الماضي كان التوبة من النوع القوي جدا اللي فيها عداء مع الشر يا, يا محب الرب ابغضوا الشر فيها بغضة للشر في مزمور 51 يقول ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفاتك امحو اسمي اغسلني من اسمي لأني عارف بخطيتي خطيتي أمامي لك وحدك أخطأت دي الحتة اللي نعوزها والشر قدام عينيك صنعت ياما ناس بتغلط ليه واحد غلطة تكهربه قوي وتنكد عليه وتخليه متضايق جدا ومش مستحمل نفسه إلا لما يبكي وواحد يعمل غلطة أكبر من كده يحسش بأي حاجة هو فرق حتة لك وحدك أخطأت وقدام عينيك دي اللي حاسس ان ربنا باصص عليه وبيحبه قوي كل غلطة بيحسها في حق ربنا اللي بيحبه فبتوجع قلبه قوي اللي الحكاية دي مش واضحة عنده ربنا مش قريب ربنا مش باصص عليه هو مش شايف ان ربنا بيحبه كفاية لما بيغلط بيقول يعني ما كل الناس بتغلط يعني حصل ايه عادي هي عادي لانك انت مش شبعان هي مش عادي ابدا لو انت شبعان الفكرة الغلط مش عادي ابدا لو انت شايف ربنا الحلو ده بيحبك قوي باصص عليك مش هتستحمل فكرة غلط لما يقول مزمور لكي تكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك شوف التوبة توصل لإيه جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يعني ولا حاجة غلط ليه عاوز الواحد يوصل لكده لأنه حاسس ربنا بيحبه أوي لك وحدك أخطأت أي خطية أنت عملتها سيبك من الناس وسيبك من حق نفسك هي في الأصل خطية في القلب اللي بيحبك فربنا اللي خلقك واشتراك المرأة الخاطية ربنا يسوع له المجد كشف سرها في كلمتين الست دي عمل ده كله ازاي انها تدخل وسط الناس وتيجي عند رجلين المسيح وتبكي بحرقة وتقعد تبل دموع رجليه بدموعها وتاخد شعرها دي ست يعني ما- كرامتها في شعرها تقعد تنشف الدموع من على رجليه ومش ملاحقة وبعدين تجيب الطيب وتنظف مطرح دموعها كأنها عاملة عاملة والمسيح سايب وساكت وقعد بقى ايه يدافع عنها قدام سمعان الفريسي وقال بقى الكلمة ال- ال- المعزية جدا قال عارف يا سمعان قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها إيه أحبت كثيرا يبقى حبها هو اللي جاب لها الغفران طب واحد يقول حبيته ليه عارفين حبيته ليه من السمعة اللي عليه إنه محب إيه الخطاة هي دي خطية هي محب العشرين والخطاة لقت واحد محترم جدا محبوب جدا وبيقولوا عليه نبي والبعض بيقول ده المسيح بيحب الأشكال دي فبالسمعة دي حبته غالبا ده أول لقاء بينهم هي ما تعرفوش قبل كده لكن مجرد مرسال الحب اللي جاي من بعيد السمعة اللي على ربنا يسوع أنه محب الخطاة وهي خاطئة ومش زعلانة من سمعان الفريسي لما قال في سره إنها خاطئة هي عارفة كده مش هي دي المشكلة هي متعودة على كده متعودة تتشتم إنما المرة دي تفاجأ إن الأهم من سمعان واللي خلق سمعان بيحبها وراضي بالسمعة اللي طالعة عليه وبيتلم عليه الأشكال دي هو بتاع الناس دول فجايه له بتبكي على رجليه وتقول له أنا فعلا مقبولة ولا مش مقبولة مجرد أنه م- ما رفضش أنها تلمسه ده اللي خلاها تنفجر في البكاء على فكرة لأنه سابها تلمسه لأنه كان الناس دول المعلمين اليهود بالذات محدش يلمسهم إلا لما يكون يعني عامل في نفسه البدع إنما هنا المسيح سابها تبكي وسابها تغسل وسابها تنظف وسابها تعمل اللي هي عاوزاه وكأنه بيقول لها أنا فرحان مش زعلان من اللي بتعمليه وقعد يدافع عنها يبقى الحب الإلهي سر التوبة أول حاجة عايزين نفكر فيها أنت قد إيه شبعان بحب ربنا ده هيخليك تتغير إحنا مش عارفين نغير في نفسنا يا جماعة لأن مش بنستقبل حب كفاية مش شبعانين كفاية لو الواحد فينا حس إن ربنا بيحبه جدا هيتغير جدا وهيبقى قوي مع نفسه جدا وهيقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني إنما طول ما أنت مش حاسس إنك محبوب قوي وإن ربنا مشغول بيك قوي وإن أنت مهم عنده قوي وإن السما كلها هتبقى ليك يعني يوم ما بتتوب سوري يا رب يعني زق كده يوم ما بتغلط آه، معلش كل الناس بتغلط ويفضل الواحد سنة واثنين وعشرة ايه بي- بيحبي كده مش بيجري لما زك ده يعقد المرأة الخاطئة دي تعقد بس دول مش شخصيات بتاعت مؤتمرات وبتسمع وعظات وبتاع دول ناس فرق معاهم حاجة واحدة بس حسوا قد ايه ربنا بيحبهم تاني نقطة الحب الإلهي سر النمو زي ما بقول لكم احنا التوبة عندنا في الفكر الأرثوذكسي مش توبة وانس مش توبة مرة لا احنا التوبة دي شغلنا الشاغل هدف حياتنا لعبتنا هي التجديد المستمر فيمكن في يوم من الأيام أنت اتأثرت قوي بربنا فخدت موقف من حياتك وخدت قرار طب دي مرة طب وبقية العمر هتفضل عليها كده خلاص طب أنت تقدمت خطوة طب وبقية الخطوات لو أنت حاسس أن ربنا بيحبك قوي هتلاقي نفسك لا تقف عند حد لا تقف عند مستوى إيه اللي يخلي واحد زي بولس بيتوب اللي يخلي الناس القديسين بتوعنا اللي في الصحراء بيتوبوا بيتوبوا عليه يا اخوي ايه اللي بيتوبوا عليه الموضوع هنا مش مرتبط بكم خطايا الموضوع مرتبط ان هم عمالين يستلقوا حب فعمالين يتوبوا يتجددوا بيكبروا بيكبروا بنسميه التجديد المستمر كلمة المعمودية هي الإنسان الجديد أو الولادة الجديدة أو التجديد الأول معمودية خلقتك خلقة جديدة إنما أنت الخلقة الجديدة دي الخليقة الجديدة لازم تتجدد لازم مسؤوليتك أنت أنك تجدد في روحك كل يوم تغير في نفسك من مجد إلى مجد هنا في كورنثوس يقول إيه نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة يعني زي اللي باصص على المسيح في مراية المسيح في مراية دي أصلا فكرة غريبة شوية ليه المفروض الواحد بيشوف نفسه في المراية مراية الإنجيل لما تبص فيها تلاقي نفسك مش شايف نفسك شايف المسيح طب أنا المفروض أشوف نفسي أنت بتقول مراية ما هو المفروض أنت اتخلقت على الصورة دي فالمراية بتوريك شكلك الحقيقي اللي المفروض كنت تبقى عليه فاهمين الفكرة فبيقول احنا باصين في مراية ونتغير إلى تلك الصورة عينها يعني ايه هي اصل المرايه العاديه بتوريك صورتك زي ما انت دلوقتي المرايه الروحيه بتاعتنا لكلمه ربنا بتوريك الصوره الحقيقيه اللي جواك اللي المفروض انت كنت تبقى عليها اللي اتخلقت عليها اللي اتعملت عليها اللي روح ربنا فيك شغلته يرجعها لك فانت بتبص وتشوف انا المفروض ابقى كده امال انا كده ليه المفروض ابقى فرحان كده زي المسيح ابقى طيب كده ابقى وديع كده ابقى عندي سلام كده ابقى بحب الناس كلها كده مفروض كده اه ده المفروض فيقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد دي التوبة المستمر ده التجديد بقى المستمر ده النمو في ناس بقى لها عشر سنين بتخدم طب يا ترى كبرت روحيا يا ترى قلبك بقى أنقى أفكارك بقت أحلى لسانك بقى أطهر علاقاتك بقت مقدسة أهدافك في الحياة بقت كلها روحية حصل فرق في الكام سنة اللي عشت فيهم مع ربنا ولا كما كان هكذا يكون مفيش حاجة بتتغير طب وبعدين يبقى أنت عندك نوع من الاكتفاء المؤذي لأنك أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء يقول في يوحنا 14 الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني والذي يحبني يحب أبي وأنا أحب وأظهر له ذاتي علاقتها بالموضوع أقول لكم وصية ربنا هي اللي تستفز فيك التوبة أو تحرك فيك التوبة اللي عنده وصية ربنا بيحب ربنا واللي بيحب ربنا ربنا بيغرقه حب وربنا بيدخل بيته في حتة تاني يقول نأتي إليه يدخل جوه يدخل قلبه وأظهر له ذاتي لو سألتك وسألت نفسي هو المسيح ظهر لك تقول لي الكلام ده يعني بجد يعني ولا ايه بلاش يا سيدي بجد انت حاسس انك شايفه لا طبعا لا مش شايفه أنا عندي إيمان بيه بتاع لكن مش شايفه إيه رأيك إن الإنجيل بيتكلم دايما على مستوى زي الشوف بالظبط زي الشوف وأكتر إنك لو أنت نقي فعلا وقريب قوي هيبقى المسيح قصادك كأنك شايفه بعينيك وأكتر من عينيك كمان بما أننا مش واصلين للعز ده وللجمال ده لأن إحنا مش أنقياء طب دي ما تخليكش عاوز تبقى نقي طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله ما نفسكش تبقى نقي ليه واقف عند المستوى ده ليه راضي بحالك كده ليه بتقول أنا سبت الخطايا الكبيرة والحمد لله على كده أحسن من غيرنا أحسن من غيرنا طب ده بيقول لك ممكن تشوف المسيح ممكن تعاين الله ممكن يظهر, يظهر له ذاتي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا تصور أنت مروح النهاردة بتقول أنا مشغول بالليل مين جاي لك الثالوث الأقدس إيه آه عندي عندي زيارة النهارده إليه نأتي نأتي الثالوث الأقدس جاي عندك يتعشى فأنت إيه مقفل مواعيدك كلها حد عمره بيفكر بالطريقة دي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا عايزين نقعد نحكي بقى ونسهر زي ما راحوا زي ما راح المسيح لأبونا إبراهيم إليه نأتي وعنده شافوا بعينه قال لهم أبوكم إبراهيم رأى رأى يومي وفرح شافني بعينيه اشمعنى لأنه كان نقي لأنه كان عاوز دايما يظبط نفسه عليا كان لا يقف عند مستوى امتحان ورا امتحان ماشي ماشي ماشي من مجد إلى مجد فبقى أبونا إبراهيم حاجة حلوة أوي طب أنت ليه واقف مطرحك الحب يخلي الواحد يكبر يكبر في ربنا ينمو روحيا يتجدد يوميا في يوحنا الأولى يقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ الكلمة دي بتتعب ناس كتير يعني ايه كل من ولد من الله لا يخطئ يعني أنا ما اتولدتش من ربنا لا أنت فاهمها بالعكس يعني كل من ولد من الله الطبيعي أنه ما يغلطش فكونك بتغلط ده ده اللي مش طبيعي أنت مولود من الله يبقى الطبيعي أنك ما تغلطش أنت تصورت أن الغلط هو الطبيعي دلوقتي الصح هو الطبيعي الطبيعي أن الخطية غريبة عنك لأنك مولود من الله وصلت لدي ولا لسه لسه يبقى توب يبقى محتاجة تجديد مستمر المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه شوفوا المعنى المولود من الله يحفظ نفسه ده التجديد والشرير لا يمسه الشيطان ما يقدرش عليك أبدا هتقول طب أنا بغلط ما حصلش حاجة الباب مفتوح الحكاية سهلة إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم توب واعترف وارجع لربنا وتحرك فورورد ما تقفش خسارة خسارة الناس بتجري حوالينا وبتقرب من شبه المسيح وبتتمتع بحب ربنا وبقت حاسة بالسماء وبقت شايفة واحنا واقفين مطرحنا لأننا مش شبعانين حب ثالث معنى الحب الإلهي سر التدقيق يعني إيه احنا ما زلنا تحت عنوان الحب والتوبة في علاقة وثيقة بين التوبة والتدقيق في الأول الواحد لما يتوب بيتوب عن الجرائم الكبيرة القتل والزنا والسرقة كل ما يقرب بيبتدي يتعلم يتوب حتى عن الخطايا الصغيرة اللي تبدو صغيرة بعد شوية بيتوب عن التقصيرات والهفوات بعد شوية بيتوب عن أي حاجة صغيرة تعطله عن ربنا بعد كده بيدخل في حالة توبة بدون بدون خطية واضحة وزينة يبقى عنده شعور كده كل ما يقرب من ربنا ان هو مش حلو ومش شعور صغر نفس لا لا شعور حقيقي انه انه خاطي عشان كده تسمعوا كلمة انا خاطي دي من اقدس البشر تصوروا بقى يعني اللي علمونا صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي ام بنطونيوس ومكاريوس الكبير ناس يعني الأرض ما كانتش تستاهل رجليهم الناس دول بيقولوا ارحمني أنا خاطي على طول الله من إيه يعني بيعملوا إيه طيب خلاص ما بيعملوش حاجة وحشة ده إحساس اللي عمال يقرب من النور دايما حاسس بالضلمة التدقيق يزيد كل ما حسيت بحب ربنا لما تلاقي واحد مدقق مش محسوك مدقق ده معناه انه بيراعي ربنا قوي لانه بيحب ربنا قوي فاهمين ازاي اللي بياخد باله من الكلمة اللي بيخاف قوي يعثر حد ده مش بيعمل الحاجات دي حسواكة ووسواسة لا ده لو هو ماشي صح ده لأن ربنا بيحبه قوي فهو كمان بيحب ربنا قوي فبقى بيحسبها كويس قوي بقى مدقق جدا بقى بيراعي قوي فالتدقيق علامة حب كون الواحد فينا لسه بيفوت كده يبقى احنا مش بنحب ربنا كفايه بنفوت في حاجات كتير انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى كان بيتكلم عن الرياضيين بيقول الرياضيين بيجاهدوا كلمة يجاهدوا في اليوناني معناها يتدربوا تدريب قاسي بيسموه الجهاد اللي هو التريننج الشديد قوي اللي قبل المسابقات الكبيرة فبيقول الجماعة دول بيجاهدوا يضبطوا نفسهم في كل شيء طب دول بيعملوا ده كله لكي يأخذوا إكليلا يفنى أما نحن فإكليلا لا يفنى إذا أنا أركض برضو استخدم تعبير الرياضة السبق لي كأنه ليس عن غير يقين يعني مش بجري كده عشوائي هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء يعني محدش يفتكر أن أنا بجري وأنا مش شايف أنا رايح فين أو بضرب بضرب هواء بل, بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا شوف التدقيق جسدك جسدك ده إيه أنت إنسان بتول لا لاحق تاكل ولا تشرب ولا تنام جسدك إيه اللي هتقمعه وتستعبده أنت عايش كل يوم في بلد وكل يوم في سجن وفي الأسفار مرارا كثيرة وفي الأسهار مرارا كثيرة وفي الأسواق مرارا كثيرة وفي الله لا معلش أنا مراقب نفسي كويس قوي طب بتعمل كده ليه مراقب نفسك تقمع جسدك حب القصة قصة حب في إكليل لا يفنى في المسيح في الآخر مستني فاتح أحضانه فبيجري زي الصاروخ عشان ندخل يقول إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني التدقيق في الكلام تصوروا بولس ده لو حكى عن اللي بيحصل له واللي بيشوفه واللي بيعمله ده بولس ده يكتب مجلدات لأنه كان بيشوف المسيح كتير بعينيه كان بيعمل معجزات بلا عدد حتى مناديله بتعمل معجزات كان بيدخل في بلاده ويعمل إنجازات بلا عدد إنما ما كانش يحكي خالص الحاجات ده حكاها يعني by the way كده في مرة لما يعني إيه الروح القدس ضغط عليه يحكي طب بتعمل كده مش بتحكي ليه يقول أتحاشى أتحاشى مش عاوز أحكي ليه أنا واخد بالي لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني لحسن حد يفتكرني حاجة أو يسمع مني لحسن يفتكروا أن أنا حاجة يعني يفتكروا أنك حاجة ده أنت حاجات لا ما أنا مش عاوز شوفوا بولس الرسول يتحاشى أنه يتكلم عن نفسه ولو واحد فينا شاف حلم غلط كده بالليل يعني عدى عليه ملاك كده على الماشي وسط كوابيس كتير قوي تاني يوم تبقى الجرايد بتكتب فاهمين انا عاوز اقول ايه احنا قال ايه ليه ما نقولش ليه ما نحكيش تحكي ايه وتقول ايه ده واحد عايش في السماء وكل حياته معجزات وانجازات ويتحاشى من تدقيقه يتحاشى احسن احسن حد يتغش فيه يتغش فيك شوفوا الصدق كل ده حب لربنا ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه لا من جهة غيره إذا ده كان منهج بولس بيمتحن نفسه تدقيق جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أن يسوع المسيح هو فيكم إلا أن تكونوا مرفوضين يعني إيه يعني جرب نفسك هو المسيح باين عليك المسيح المفروض يبان عليك امتحن نفسك هو مش باين ليه مش باين ليه في حاجة معطل هي دي التوبة التوبة انك كل يوم تقف قدام المراية قدام الانجيل تقول انا المسيح مش باين عليا ليه ايه اللي مغطي النهاردة ايه التراب اللي موسخ الصورة كده أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم وأنت ناسي أن المسيح فيك لو أنت مش مرفوض لو ما فيش حاجة غلط يبقى لازم المسيح يبان يبقى لازم في حاجة غلط الحب سر بغضة الشر التوبة تبتدي ان الواحد ايه يسلت رجليه كده ويسحبهم من الغلط يشد رجليه شد عشان يعني ملزقة في الدنيا وفي الشر انما التوبة تنمو الى ان الواحد يكره الشر التوبة الحقيقية مش انك تبطل تغلط التوبة الحقيقية انك تكره الشر تكرهه ده بقى التعبير ال ال الروح القوي للتوبة الصادقة يقول في مزمور 96 في الإجداء يا محب الرب ابغضوا الشر يا محب الرب ابغضوا الشر الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة يعني لو بتحب ربنا اكره الخطية في واحد يقول معلش سيرة الناس حلوة لا يبقى انت لسه مش تايب كونك لسه بت بتفاصل في حتة أقول ولا ما أقولش حكي ولا ما حكيش أنت مش واخد بالك لسه التوبة مش صادقة لسه مش بتحب ربنا كفاية لو بتحبه كفاية أو حاسس بحبه كفاية هتبقى مش طايق تقول كلمة على حد تتكهرب لو قلت كلمة على حد تزعل جدا على نفسك لو تتلم يعني طلعت كلمة غلط بس عشان كده الوصية الواضحة اللي بنقولها كل يوم في القداس لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم طبعا انتوا فاهمين ان العالم مش الناس هنا العالم بمعنى الشر اللي في العالم لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب يعني مش هينفع تحب ربنا وتحب الدنيا مش هينفع يبقى عشان تحب ربنا لازم تكره الدنيا تكره الدنيا الشر اللي فيها تكره الخطية تكره الغضب تكرهه تكره الإدانة تكره التعلق بالفلوس تكره الإحساس الغيرة اللي جواك تكره الشهوة الردية تكرهها كره عشان تبقى صادق في توبتك برضو ربنا يسوع يقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما شوفوا التعبير أن يبغض الواحد ويحب الآخر لازم هتحب واحد وتكره التاني فلو بتحب الدنيا تبقى بتكره ربنا لو بتحب ربنا يبقى تكره الدنيا ويحتق يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال في رمية 12 يقول نفس المعنى يقول إيه المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر نفس الفكر كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير وادين بعضكم بعضا كلمة كارهين الشر مش مجرد انك تبطل تعمل الشر تكرهه في حياتك وفي حياة اللي حواليك التوبة سر الحب هو ده الموضوع اللي احنا بنحكي فيه من الأول هنا هعكس المفهوم شوية وأقول إيه لما بتتوب بتحب ربنا أكتر احنا قاعدين نقول إيه لما بتحبه بتتوب مش كده أو لما بترصد حبه بتتوب إيه رأيك كمان العكس صح لما بتقدم توبة بتقرب أو بتحب ربنا أكتر ليه شبهها لكم تشبيه بسيط هنا في آية بتقول آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الخطية يا جماعة عاملة زي حاجز بينك وبين ربنا التوبة بتعمل ايه بتشيل الحاجز بدل شالت الحاجز الصورة أوضح العلاقة أقرب فاهمين ازاي طول ما في خطايا صريحة كده طول ما انت مش عارف تحب ربنا مش مستمتع بيه مش حاسس بيه فالتوبة بتشيل الحاجز اللي يخليك تدلق في حضن ربنا وتشبع بيه فزي ما الحب بيحرك التوبة التوبة بتحرك الحب كل عمل توبة بتعمله بيقربك من حضن ربنا بيشبعك بربنا أكتر الفاصل اللي بينك وبينه بيتزاح أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم خطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع طب لو اتشالت الخطية هيسمع تبقى الصلاة أحلى تبقى القعدة أحلى تبقى المتعة أكتر ارجعوا إلي يقول الرب أرجع إليكم نفس الفكر لو أنت تبت هتلاقي ربنا راجع لك وقريب منك جدا في رؤية اتنين يقول عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى طب الحل إيه بما أنك تركت محبتك الأولى اذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى يبقى علاج المحبة هنا كان إيه توبة علاج المحبة اللي طفت اللي بردت تركت محبتك الأولى علاجها إيه اذكر من أين سقطت وتب لما واحد يقول أنا بقيت مش بحب ربنا زي الأول مش حاسس بربنا زي زمان مش بنبسط في الصلاة زي الأول مش بتمتع بالقداس الإنجيل تقيل على قلبي يبقى المحبة الأولى بردت طب والحل إيه توبة توبة في حاجة دخلت غلط في حاجز اتحط في خطايا تراكمت وعملت سور زيح بقى زيح يعمل مجهود ويشيل ده كله عشان لما تشيل ده كله هتلاقي نفسك راجع تاني فرحان بربنا ومنطلق وسعيد وحاسس بيه فلوقا 15 يقول قام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله الابن كان بعيد قوي عن أبوه طول ما هو عايش في الخطية لما ابتدى يتوب جات لنا كلمة الحضن والقبلة يعني الحب رجع مش لأن الأب كان مقصر في حاجة الأب دايما ينبوع حب بس الولد كان محروم من الحب طول ما هو بعيد الخطية كانت رمياه في آخر الدنيا لما رجع ده الحب وحش حضن أبوه حس بحضن أبوه فالتوبة بترجعك تتمتع بربنا المحب مهما اتكلمنا عن حب ربنا الكلام ممكن يبقى نظري بالنسبة لناس كتير بس في واحد ممكن يبقى حاسس بيه جدا فطاير من الفرح لأنه ضايق وفي واحد بالنسبة له كلام عشان كده التوبة دي سر الفرح في كل حاجة أفراح التوبة التوبة تدي لك كل حاجة راحت منك تدي لك غفران تدي لك حرية تدي لك مصالحة تدي لك سلام تدي لك حضن التوبة تدي لك كل حاجة تفرحك الغفران اللي هو حاجة كبيرة قوي وبعيدة قوي ما تقدرش تعملها بإيدك يجي لك لغاية عندك ربنا يقول لك أنا مسامحك مغفورة لك خطاياك الحرية أنت حاسس إنك مسجون جوه جسدك جوه خطاياك تشم نفسك وتدوق طعم الحرية دي ليها فرحة عجيبة فرحة الحرية دي الصلح انك اصطلحت مع ربنا ده الواحد فينا لما يكون مزعل حد وحاسس ان فلان ده متضايق منه بيبقى متضايق جدا بالك لما ربنا يكون مش مصطلح معاك انت مش مصطلح معاه بسبب الخطية التوبة تخليك في صلح مع ربنا انت مصالح ربنا فانت مش خايف ابدا التوبة بترجع لك السلام اللي راح واغلى من ده كله بقى التوبة بترجعك لحضن ابوك فبتتمتع تاني ان انت الطفل اللي الدلوع اللي ربنا شايلك شيل والدنيا كلها تحت رجليك التوبة والحب منهج للحياة يعني ايه يعني في لحظة كده تصورت ايه ان لو واحد قال ببساطة قولوا لي ندخل السما من الاخر ازاي هقول له كلمتين دول توب وحب او حب وتوب او لو كلمة فيهم تغني عن التانية نقول حب لأنك لو حبيت تتوب أنا أقصد إيه هم دول اللي يدخلوا السم إنك عايش حياة توبة وحياة حب يعني هو ده طريق الملكوت هو ده منهج الحياة ده هدفك لما تصحى الصبح تقول أنا النهاردة هعمل إيه تبقى الإجابة هتوب وحب تحب إزاي أحب أي حد حب ربنا وحب كل اللي تشوفه وهتوب يعني ايه يعني هقرب من ربنا هتوب دي مش يعني هضايق روحي لا هتوب يعني هقرب يعني هبطل اغلط هحاول ما اغلطش هصلح نفسي النهارده عندي فرصة يمكن مش عندي بكرة فلازم النهارده يبقى احلى من امبارح فانا عاوز اقول ان التوبة والحب منهج للانسان الروحاني عايش عشان دول مش سايب نفسه بقى يتسرق في اكله وشربه ولبسه وشغله لا الحاجات دي كلها تزاد لكم الحاجات دي كلها هتمشي لوحدها انما انا شغلتي الشغل الشغله يعني اللي شغلاني ان انا اتوب واحب اتوب يعني انظف نفسي اول باول واحب لان هو ده تعبير النظافه الحقيقي ان انا ابقى كتله من الحب حب ربنا وحب الناس معلمنا بولس كان عايش المنهج ده في فيليب 2 يقول ايه اوعوا تفتكروا ان انا بقيت حاجه ليس اني قد نلت او صرت كاملا ولكني اسعد أسعى يعني أجري برضه لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع أسعى دي أدرك دي معناه أنه عمال يجري لسه لسه في السكة بتعمل إيه بتوب وبحب شغلتي كده أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت بولس بيقول أنا ما لسه ما وصلتش يا جماعة ولكني أفعل شيئا واحدا أنسى ما هو وراء على فكرة ما هو وراء دي مش ما هو وراء الوحش لأن هو فات عليه مثلا في الكلام ده 30 سنة توبة إنما حتى التوبة بينساه بمعنى إيه مش هفكر أنا عملت إيه كويس مش هفكر أنا مشيت كام خطوة في طريق الملكوت لا لا لا أنا باصص بس للي قصادي أنا فاضل كام خطوة للملكوت يقولوا الرياضي وهو بيجري لو فكر بطريقة قطعت كام كيلو يبرد يكسل من غير ما يحس لو فضل بيفكر فاضل كام كيلو يجري أسرع فاهمين الفكرة لو ركزت على اللي عملته هتبرد هتنام هتقول يا كتر خير الدنيا لا لا اعمل معروف حتى لو كنت مشيت يومين حلوين ده مش معناه انك عملت حاجة كبيرة لسه كملهم للآخر شوفوا ربنا يسوع له المجد بعد عشرة مع بطرس سنتين أو ثلاثة وبعد ما خدوا في حضنه يوم القيامة وصلحوا حيله والدنيا هدت وبقت لذيذة وبعد ما تأكدوا من قيامته يوم الحد القيامة والحد تومة اللي بعده والدنيا بقت حلوة خالص بعد حد تومة بقى وقاعدين ياكلوا أكلة سمك مشوي عاملها المسيح مخصوص احتفالا بالقيامة فعلا جاب لهم سمك مشوي مش مش طالع من البحر جايبينه هو المسيح جايبه الملائكة جايباه وبعدين قعد قعدة جميلة قوي قام سأله سؤال واحد يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء يعني سايب الكلام كله يا رب سايب كل الدنيا وسايب وبتسأل السؤال ده السؤال ده بيختم بيه إنجيل يوحنا وكأنه أخطر سؤال في حياتنا سيبك من اللي فات انت حبيبي بقالك ثلاث سنين وانت تلميذي وعملت معجزات وشفت التجلي بس انا عندي سؤال اهم هتحبني يا هيفضل ده اهم سؤال اهم سؤال سيبك من انجازاتك وعمايلك وخدمتك وعشورك ومشاريعك كل ده اركنه هيفضل سؤال بسيط قوي وسهل قوي بتحبني اكتر ولا لسه اكتر من اي حاجة اكتر من اي حد ولا لسه طبيعي أتحبني إجابتها طبعا طب أكتر لا أكتر مش دايما طبعا تاني أقولها أتحبني دايما إجابتها طبعا ما حدش فينا مش بيحب ربنا لكن أكتر من دي عاوزة تأني في الرد أكتر من ولادك أكتر من نفسك أكتر من راحتك أكتر من شغلك أكتر من كرامتك أكتر من من بقية الناس حتى عاوز أتأني شوية عشان كده بعدها له ثلاث مرات لأن أول مرتين جاوب على سؤال أتحبني بس وربنا عشان كده عدها عادي خالص وقال له خلاص ارعى خراف لما سأله ثالث مرة تأنى ما ردش ليه فهم الحكاية فيها أكتر أكتر من لا مش أكتر من عاوزة تتوزن يبقى التوبة والحب عملية تصاعدية تبتدي ولا تنتهي انت بتحب ربنا بس المفروض تحبه النهاردة أكتر من امبارح ربنا عاوز كده ربنا إله غيور بيغير علينا عاوزك النهاردة تكون بتحبه ومتعلق بيه أكتر من امبارح أكتر من السنة اللي فاتت عاوزك تحبه أكتر من نفسك ومن عيالك هو هيشيل نفسك وعيالك في عينيه بس انت حبه أكتر يقول إيه إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف أقدر أن يحب الله الذي لم يبصره لو في حد لسه أنت مش بتحبه اعرف أنك لسه مش بتحب ربنا هو مقياس كمان هو عشان تقول لا, لا لازم أحبه لازم أحبه الحب قرار زي ما اتفقنا قرار حب هحبه هحبه مهما مهما كان هحبه مهما حصل مهما كان متعب مهما كان مؤذي لازم هحبه لأني لو ما حبتوش هضيع فده قرار منهج للحياة بتاخده أنا هحب من كل القلب والعقل والقدرة هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أحب آخر نقطة التوبة وحب القريب احنا قاعدين نتكلم عن التوبة وحبك لربنا ربنا بيحبك فبتتوب انت بتحب ربنا فبتتوب لما بتتوب بتحبه أكتر لما بتحبه أكتر بتتوب قاعدين إيه متوهكوا في الكلمتين دول إنما نختم بقى إنك لما بتتوب مش بس الحاجز اللي بينك وبين ربنا بيتشال الحاجز اللي بينك وبين الناس بيتشال الخطية فاصلة بينك وبين إلهك لما بتتشال بالتوبة تحب ربنا أكتر تدخل في حضنه تتمتع بيه إنما كمان في فواصل بينك وبين ناس كتير في جسور في جدار في ناس مش عارف تحبهم لو تبت هتلاقي نفسك عارف تحبهم هتلاقي قلبك اتفتح اتفك زي اللي كان في حاجة كده ملخبطاه من جوه فيقول ايه مثلا في غلطية اتنين مع المسيح صلبت احيا لا انا لا انا دي توبة بل المسيح يحيا فيا يعني انا بموت والمسيح يعيش فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي أصدت إيه بالآية دي أنا إيه علاقتها بالموضوع التوبة هي اللي بتخليك أنت تموت كفلان والمسيح اللي فيك يبان والمسيح اللي فيك بيحب الناس جدا وبيحب كل الناس فأنت طول ما أنت عايش أنت اللي هو فلان فلان الفلاني ده بذاته بكرامته باهتماماته انت مش عارف تحب الناس لكن لما بتموت انت مت في المعمودية بس صحيت تاني فايه كل شوية تفعص تموت روحك بالتوبة تموت ذاتك بالتوبة لما بتلغي فلان ده بيبان المسيح اللي مدفون جواك الحلو اللي جواك اللي فعلا قلبه مفتوح للكل مهما عمله اللي مستعد يموت تاني وتالت عشان كل نفس هيخليك انت مستعد تموت عشان الناس انت بقى المسيح جواك انت النهاردة واللي عمله من 2000 سنة مستعد يعمله جواك انت لدرجة يخليك مستعد تموت عشان الناس بس لو تديله فرصة طب أنت هتعمل إزاي دي لما أنت تقل والمسيح يزيد التوبة تخلي المسيح اللي فيك يبان والمسيح اللي فيك لما يبان لا قلبك اتفتح للكل عندكش عداوة مع حد مهما حصل تعرف تقول زي ما هو قال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون حتى لو كانوا بيصلبوك دي حاجة ما تقدرش عليها يقدر عليها المسيح اللي فيك يقول لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت اللي مش عارف يحب أخوه لسه ميت كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه كل اللي بيبغض بيقتل طب أنا ما بقتلش حد كونك بتكره ده مشروع قتل فأنت بعيد عن ربنا في اللحظة دي والتوبة هي اللي هتخليك تتنقل من حالة الموت لحالة الحياة التوبة هتفرج عنك هتحررك هتقومك من الموت اللي قائم من الموت ملوش عداوة مع حد خلاص هيعملوا فيك ايه ده انت مت قبل كده فاللي عنده ايه قوة القيامة بيقدر يحب كل الناس مهما عملوا ملحوظة اقولها هنا لما تعيشوا ايام الخمسين بتاعة القيامة تلاحظوا حاجة غريبة قوي ان في كل قراءات القداسات في تركيز شديد جدا على المحبة ايه علاقة المحبة بالقيامة ركزوا نعيشنا الموسم الجاي خمسين المقدسة من يوم القيامة لغاية عيد العنصرة أغلب قرايات القداس تلاقوا فيها المحبة لأنه علامة من علامات القيامة إن إنك بتحب كل الناس مهما حصل لأنك قمت من الموت اللي مأيد حبك للناس إنك خايف تموت خايف على نفسك خايف على عمرك فحاطط لنفسك حدود إنما الحدود دي لما تفكت بالقيامة خلاص يعملوا فيك ايه هيموتوك ما انت مت قبل كده مش قديمة يعني ما فيش حاجة جديدة خلاص ما فيش حاجة تخوفك قال له واحد يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث قال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما جاي واحد يقول للمسيح ما تقسم لنا الورث ما هو المسيح عادل وصادق والناس بتحبه أفضل شخص يقوم بالدور ده ليه المسيح ما قسمش الورث لأن في مشكلة أكبر من تقسيم الورث مشكلة إن هما مش بيحبوا بعض هما بيحبوا الفلوس أكتر من بعض خطية حب المال مخلياهم ما يحبوش بعض فحتى لو قسم لهم التقسيمة القصة ما خلصتش هيرجعوا يكرهوا بعض تاني هيلاقوا الثغرة اللي يدخل منها الشيطان اللي يتخانقوا تاني فقال لهم مين قال لك إن أنا شغلتي قاضي أنا شغلتي محرر من الخطايا انظروا وتحفظوا من الطمع كانت إجابة عجيبة هزت الراجل الراجل جاي بيقول له ممكن تقسم لنا الميراث أنا وأخويا قال له شوف اللي جوه الغلط اللي جوه شيله الأول بعد كده أي حاجة سهلة أنتوا هتعرفوا تقسموا مع بعض لو حبيتوا بعض لو الطمع طلع من قلبك مش هيبقى في أي مشكلة في التقسيمة يحصل اللي يحصل إنما طول ما الفلوس شغلاك أكتر من أخوك مش هعرف أقسم لكم اسمة حق مش هعرف مش هترضيك ولا هترضيه ففوجئنا بإجابة المسيح أنا مش هقسم لكن انظروا وتحفظوا من الطمع وده اللي بيحصل ساعات يجي لنا احنا الكهنة مشكلة بين اتنين متخاصمين على فلوس وبعدين نلاقي هنضيع وقت بقى مين معاه حق ومين ملوش ومين بتاع حيلك انت هو بقى روحوا توبوا الأول روحوا طلعوا حب المال من قلبكم الأول أنا مش شغلتي أقسم أنا شغلتي أفكركم بوصية ربنا لو فضلتوا في الحالة دي رايحين جهنم فلوس إيه اللي بتتكلموا فيها لو فضلتوا في الحالة دي في جهنم روحوا عالجوا نفسكم بسرعة من الطمع ساعتها هتعرفوا تقسموا ساعتها هتعمل زي إبراهيم تقول له خد يا لوط اللي أنت عاوزه بس خلينا أخوات خد اللي أنت عاوزه ويمكن لوط يطلع كويس ساعتها يقول لك وأنت كمان خد اللي أنت عاوزه تبقى سهلة الحكاية بطرس يروح للمسيح ويقول له كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات فقال له ما أقولكش سبع في سبعين طول ما أنت حاطط رقم ده حاجز بينك وبين أخوك عارفين ده أقصد بيه إيه إنك تعد على أخوك الغلط هو عدد له ها عدد له يبقى مش مسامحه فبيقول له أنا عدت له سبع غلطات أضرب في التمنة ولا لا سبع غلطات بسامح قال له لا أنت مش بتسامح أنت مش بتسامح أنت مش عارف تحبه أنت لو حبيته هتعمل زيي أنا مش بعد إن كنت للآثام راصدا إيه يا رب من يزود لو ربنا هيعد مفيش فايدة إنما ربنا مش بيعد مش بيعد ليه لأنه فعلا بيحب فاللي بيحب بتتمسح خالص when I forgive I إيه forget دي مش موجودة عندنا احنا في القاموس بتاعنا احنا بنعرفش نفورجيت احنا يمكن نعرف نفورجيف كده وكده يعني آخر آية أقولها النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو يعني إيه اللي شبعان بحب ربنا قوي لو جاله عسل ما ملوش مش فارق معاه لو الدنيا كلها جاية تتعرض عليه رخيصة قوي عنده النفس الجعانة حب أي سوري يعني الزبالة اللي الشيطان بيقدمها طعمها حلو لأنه نفس جعانة لو الواحد فرحان بربنا وشبعان بربنا وحاسس بربنا هيعرف يحب الناس مهما كانوا هيعرف يتنازل ويضحي ويمشي صح مهما حصل لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين